انت بتسمع تسعينات FM اجمل ذكريات
نداء للسادة المستمعين الرجاء الاستعداد لسماع برنامج ذهاب وعودة تتمنى لكم إذاعة تسعينات FM حلقة ممتعة استنوني أنا نجوى عبد العزيز في برنامج ذهاب وعودة
ذهاب وعودة مع نجوى عبد العزيز كل يوم جمعة الساعة 4 ونص على تسعينات FM
أعزائي المستمعين مستمعين راديو تسعينات FM معكم نجوى عبد العزيز في برنامج ذهاب وعودة برنامجنا برنامج رحلات لكنها مش أي رحلات برنامجنا متخصص في رحلات ومش محتاجة منكم أي حاجة لا جواز سفر ولا تأشيرة ولا حتى إنك تحضر شنطة سفر رحلاتنا محتاجة بس اللي انتوا تسمعونا من على application الراديو أو من على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM live رحلتنا اليوم بتحصل لنا كل يوم يمكن في أي وقت رحلتنا اليوم مش غريبة عليك لأنها بتحصل لحضرتك وانت صاحي وانت نايم رحلتنا اليوم هي بتكون حصيلة يومك وتفاصيل حياتك وأهدافك ومشاعرك رحلتنا اليوم هتكون في عالم الأحلام هيصاحبنا في رحلتنا اليوم أو هيكون القائد الأستاذ إسلام خميس أخصائي نفسي وممارس التنويم الإيحائي باحث ماجستير في علم النفس الإيجابي بجامعة القاهرة أهلا وسهلا يا أستاذ إسلام اهلا بحضرتك أس- استاذه نجوى نورتنا ده نروح حضرتك شكرا جزيلا آه إن شاء الله مستنية تواصلكم معايا على رقم تليفون 01000 427 علشان تقولوا لي مدى تأثير الأحلام في حياتكم ومستنياكم مع دعوة مع حمزة نمرة يلا بينا نحلم
احلم معايا ببكرة جاي ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا نبدأ نحاول في الطريق كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا احلم معايا ببكرة جاي ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا نبدأ نحاول في الطريق كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا مهما نقع نقدر نقوم نشق نتحدى الغيوم نلاقي ليلنا ألف يوم بس احنا نحلم مهما نقع نقدر نقوم نشق نتحدى الغيوم نلاقي ليلنا ألف يوم بس احنا نحلم
ورجعنا لكم بعد الفاصل وأتمنى أن تلتزموا المقاعد مع ربط الأحزاب وإن شاء الله آه، يكون معانا القائد الأستاذ إسلام خميس أهلا وسهلا أستاذ خميس اهلا بحضرتك استاذ رامي استاذه نجوى ومستنيين آه، حضرتكم تجاوبونا على السؤال ما مدى تأثير الأحلام في حياتكم أستاذ إسلام حضرتك آه، متخصص في التنويم الإيحائي طبعا أنا اتسألت الأسئلة من السادة المستمعين هل يا ترى التنويم الإيحائي ليه علاقة بالتنويم المغناطيسي وما هو التنويم الإيحائي تمام ده سؤال جميل جدا في الحقيقة هو التنويم الإيحائي هو هو نفس التنويم المغن- المغناطيسي ولكن قديما كان بيشاع إن هو اسمه تنويم التنويم المغناطيسي ليه نسبة ان هو كانوا بيستخدموا المغناطيس في ادخال الناس في حالة من التنويم لكن فيما بعد بدأوا يفكروا وبدأوا الابحاث بدأت تثبت ان الافكار والايحاء هو اللي بيعمل التنويم مش المغناطيس نفسه مم.
فبدأوا يعدلوا التسمية بتاعته إلى التنويم بالإيحاء وليس التنويم المغناطيسي يعني حولوا ال- المفهوم من انه هو شيء ماده لان ممكن الناس تحسب المغناطيس في حد ذاته إنه بالظبط.
ده ماده فحولوه لا للايحاء رجعوه للمعنى الحقيقي لل- للتفسير صح؟
حقيقي اه
آه، حضرتك آه، الأحلام بتنقسم لقسمين رؤية آه، الرؤية طبعا هنسيبها للمتخصصين والقسم الثاني الأحلام اللي بيصدرها لينا العقل الباطن إيه التفسير العلمي للأحلام؟
تمام موضوع الأحلام يمكن شغل علماء نفس كتير جدا على مدار السنين اللي فاتت أيوه وبدأوا يلاقوا إن الأحلام إن كل حاجة حصلت حرفيا معانا في الماضي هي ما انتهتش مم.
احنا بنظن ان كل حاجة حصلت في الماضي هو ماضي وانتهى وبقول انا نسيت اللي حصل وخلاص وعدت وفاتت مم.
لكن في الحقيقة بشكل علمي وعملي إن كل ذكريات الماضي من الطفولة حتى الآن هي محفورة وموجودة داخلنا في العقل اللاواعي ولأنها في العقل اللاواعي فبتبدأ تظهر في صورة الأحلام
يعني نقدر نقول إن العقل الباطن هو الصندوق اللي بيضم الذكريات وبيضم الطموح وبيضم مخاوفنا فيبتدي يسجل كل ده ويبتدي بالليل أول ما ننام يبتدي يعرضوا علينا زي شريط السينما كده صح؟
بالظبط، حقيقي فعلا طيب في شيء تاني آه ان ساعات اوقات كتيره جدا آه بنحلم حلم وبنقوم نقو يعني نقوم نقول عادي جدا بس بنلاقي الاحداث دي بتتكرر يعني لو حلمنا بشخص نلاقيه آه حلمنا بموقف بنلاقيه آه حلمنا بكلام نقول احنا قلنا الكلام ده قبل كده احنا جينا المكان ده قبل كده ازاي ايه هو التفسير العلمي آه للاحلام بالطريقه دي
يمكن الحقيقة النوع ده من الأحلام بالذات بيخلي الإنسان يتخض شوية على نفسه هو في مم.
إيه وأنا ليه اللي أنا بحلم بيه بقابله أنا حلمت إن أنا قابلت فلان واتكلمت معاه في واحد وفي اتنين وفي تلاتة مم.
وفعلا لما صحيت قابلت فلان واتكلمت معاه برضه في واحد واتنين وتلاتة مم.
فده يمكن حير العلماء مم.
حير العلماء قوي وبدأوا يبحثوا وراه لأن هم عايزين يعرفوا هو فيه إيه يعني ليه في إنسان يحلم بحلم ويصحى الحلم ده يتحقق أو يتفسر يمكن رجعوا ده لسبب إن قالك إن كل ما كان الإنسان على اتصال كامل بربنا مم.
كل ما كان قلبه في حالة القلب السليم مم.
كل ما كان ماشي صح في حياته كل ما كانت أحلامه بتتجلى بشكل سريع في واقعه مهم. لا بس ما نقدرش نقول عليها رؤية حقيقي اه ما نقدرش نقول هي الرؤية ليها متخصصين حقيقي طيب في كمان جزئية اللي هي الكوابيس الكوابيس آه، بتلاقيه بتنفعل جدا أجهزة جسمك مع الكابوس لدرجة إنك بتقوم تلاقي تقول أنا في حاجة طابقة على صدري أنا مش قادر مش قادر أتنفس بتلاقي حضرتك آه، في نهجان في سرعة في التنفس إزاي بنقص بيتأثر أجهزة جسمنا مع عقلنا الباطن
مم. يمكن كل المشاعر اللي احنا بنحسها سواء في الماضي او في الحاضر مهم.
كلها بتتخزن داخل اجسادنا أيوة.
فبالكامل كل كل المشاعر السلبيه اللي انا حاسسها وغير اللي انا نفست عنها يعني المشاعر السلبيه مكبوته لم ينفس عنها سواء مخاوف صدمات الماضي صدمات في الطفوله صدمات حتى حصلت من فتره قريبه جدا كل ده بيفضل جوه في المخزون بتاعنا اللي هو العقل اللاواعي مم.
فبيبدا يطلع على السطح في شكل كوابيس هدي لحضرتك مثال اتفضل انسان مثلا مر بتجربه قاسيه كان المفروض عنده كلام وعنده مشاعر وعنده يعني مخزون انفعالي ومشاعري المفروض يخرجه ويطلعه بس الانسان ده ملقاش الفرصه ان هو يقول ملقاش الفرصه ان هو يعبر عن اللي جواه ده مم.
فالافكار والكلام والمشاعر كل الكلام ده كله بيبدا يطلع له في شكل كابوس يبدا يشوف ان هو بيتخطف بيتضرب فلان مش عارف ايه ان هو مثلا ممكن يحلم ان هو بيضرب ابوه بيعمل مشاكل كبيره جدا مم.
ليه يمكن لانه كان هو عنده صدمه زمان مع والده او مع اي شخص ولم ينفس عنها منذ الطفولة بالظبط يعني ممكن يكون المخزون آه، مشاعرنا وأحاسيسنا منذ الطفولة ونبتدي ن- تفضل معانا طول الرحلة طول رحلة حياتنا حقيقي يعني نقدر نقول الكوابيس بتنقسم لقسمين يا إما مخاوف إحنا خايفين منها من المستقبل يا إما بتكون حادثة في الماضي حقيقي ويفضل يتكرر المأساة كل يوم معانا طيب إحنا نعمل إيه أو الروتين اليومي اللي المفروض نعمله قبل ما ننام علشان نتفادى الكوابيس أو الأحلام المزعجة حلو جدا السؤال ده اول حاجه ودي يمكن اهم خطوه هي ان انا اتحكم في افكاري قبل النوم اوقف كل افكاري تماما ابدا اسال نفسي سؤال هو انا ايه اجمل حاجه حصلت معايا النهارده خلال اليوم وابدا افتكر ايه النعم اللي عندي النهارده وان انا حاسس بامتنان تجاه ربنا وابدا افتكرها وافكر فيها قبل النوم مهم.
تالت حاجة أبدأ جميل.
إيه؟ أبدأ أعمل حالة من مش شرط تأمل ومش شرط بس أبدأ أدخل نفسي في حالة من الاسترخاء أنام وأنا مسترخي مش وأنا قلقان مش وأنا متوتر مش وأنا حزين أسيب كل اللي حصل في اليوم على الأقل خالص وأبدأ أسترخي أبدأ أتنفس بعمق أبدأ أتخيل وأنا إيه اللي أنا عايز أعمله بكرة إيه أجمل حاجة أنا بكرة مستنيها مستني بكرة ي- يبدأ علشانها يعني أفعل عندي طاقة الامتنان حقيقي
طيب يعني في ناس يقولوا إيه لما بتحلم بكوابيس يقول لك شوية إيه أصل أنت تقلت في الأكل هل يا ترى هل يا ترى في علاقة ما بين الأكل وما بين آه الأحلام
في علاقة كبيرة جدا طبعا ليه لأن هو في ارتباط وثيق ما بين الجهاز ال- الفسيولوجي أو الأجهزة كلها والجهاز الهضمي بشكل خاص مم.
وما بين الأحلام بتاعتنا ليه لأن دايما تلاقي حد ممكن يقولك أنا تقلت أوي في الأكل كلت أكلة كبيرة فقمت على كابوس مفزوع مش قادر والكلام ده كله مم.
أو حد يقولك ده وأنا نايم لقيت نفسي آه، اتفزعت وحسيت إن أنا بقع من من مم.
دور عالي جدا كل حلم من ده لازم نقف عنده لأن كل حلم من ده هي إشارة جسدية من الجسد أرسلها للعقل الباطن مهم.
علشان صاحب هذا الجسد أو هذا الإنسان يقوم يعمل أكشن معين ايوه يعني انا قبل كده قريت ان معنى انك تقع من مكان عالي ان ممكن يكون جدا الدوره الدمويه منخفضه فالعقل الباطن بيقول لك قوم حرك الدوره الدمويه علشان ترجع تاني آه، للمخ آه، تدفق الدم فان هو بيفوقك انت في خطر فلازم تفوق صح كده صح جدا طبعا
احنا مستمرين معاكم في رحلتنا وتعرضنا لأول حلم من أحلامنا ولسه في أنواع كتير من الأحلام هنطلع فاصل ومستنية ت- تواصلكم معايا على 01000 427 أرجوكم ما تروحوش في أي حتة منتظراكم
كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية والجاي في حياتنا احنا نبني بايدينا كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة ناسيين اللي فات ودايما باصين لبكرة ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه كل الحكاية وما فيها نتعب شوية آه امسك في حلمك وخليك وراه كلمة بزعر ولا يمكن ولا إياك في لحظة تقولها آه وبكرة يجي وشايل معاه فرحة وضحكة ودنيا وحياة والسكة هنكملها
ورجعنا لكم بعد الفاصل مع ح- رحلة الأحلام وما مدى تأثير الأحلام في حياتكم ومستنية تواصلكم معايا على 01000 427 94 ومعانا تليفون ألو ألو مساء الخير مساء النور زي حضرتك الحمد لله ممكن اتعرف آه، معاكي مروه الخولي اهلا وسهلا ازي آه، حضرتك مبروك مبروك على الموسم الجديد ومبروك على البرنامج الله يخليك يا رب متشكره آه، جدا حلقه النهارده كانت حقيقه حلوه قوي وشداني جدا وانا قاعده بسمعها و... وعايزه اعرف ايه الاخر
احنا تعرفنا على نوع واحد بس من الاحلام لسه أيوة، أيوة معانا أنا قاعدة احلام عشان كده كتير بسمع.
جدا طيب حضرتك ممكن تجاوبي على سؤالي ما مدى تاثير الاحلام في حياتك
آه، بصي انا احيانا بقوم من الاحلام خايفه احيانا مش مم.
دايما واحيانا ببقى في حلم نا- وانا نايمه بحلمه مهم.
اصحى الصبح ناسيه تماما بيبقى ساعات حلم مش حلو بيبقى مخوفني بس انا مش فاكراه خالص ولا فاكره تفاصيل يعني بتبتدي تنفعلي معاه وتبتدي تحسي فعلا بنهجان وتحسي دقات قلبك سريعه جدا لا لا لا مش الدرجه دي لا لا مش كده قد ما هو ايه طب انا كنت فاكره ايه طب انا مش عارفه ايه افتكر حته آه مم.
كده انما انا ببقى ممكن اول وهله وانا قايمه ببقى فاكره كله غير كده اما بتعامل خلال عشر دقايق كده من اليوم مهم.
الاقي نفسي مش فاكره حاجه خالص بيروح م- يعني بيأثر عليك لمده 10 دقائق مثلا كده في بدايه شوية اليوم كده وبعد كده بتتشغلي بقى وفي دوامة الحياة وبعدين تنسي مفيش نوع تاني من الاحلام
لا مش عارف انا ساعات, ساعات كتير ما بحلمش اوقات كتير ما بحلمش يعني طب حضرتك تحبي تسالي الاستاذ اسلام اي سؤال لا انا مستنية بس اعرف الباقي عشان حلقة ممتعة بالنسبة لي وعايزة اكمل متشكره لحضرتك جدا شكرا متشكرة على بالتوفيق يا تواصلك رب بالتوفيق شاكرة جدا أستاذ إسلام في نوع تاني من أنواع الأحلام أحلام اليقظة طبعا أحلام يعني لا فيها عراقيل ولا فيها أي صعوبات ولا أي حاجة بنحلم بندي لأحلامنا مطلق الحرية نحلم زي ما احنا عايزين نيجي نحول الحلم لحقيقة أو لهدف نلاقي الصعوبات ونقول لأ احنا هنفشل ويبتدي الخوف ازاي نحول حلمنا حلم اليقظة إلى هدف على أرض الواقع
تمام ده سؤال ممتاز جدا يمكن أول خطوة خالص إن أنا أبدأ أصيغ الحلم الكبير ال- اللي هو ملوش نهاية ده مم.
لهدف واضح هدف ممسوك هدف دقيق ليه لأن مش هينفع تبقى أحلامي كلها طايرة في الهوا أيوة.
انا عايز هدف يبقى واضح ممسوك له بدايه له وقت اقدر اقيسه لما اوصل ما يبقاش ان انا عايز ابقى احسن واحد في العالم طب في ايه مم.
طب خلال قد ايه طب في انهي مجال طب امتى طب ازاي طب فين وهكذا فاول خطوه هي ان انا احول الحلم ده اصيغه في صوره هدف واضح مم.
ممسوك قابل للقياس قابل للتحقيق عارف ادواته عارف هحققه امتى مم.
وعارف هبدأ بإيه دلوقتي دي أول خطوة أيوة الخطوة التانية وإن أنا أبدأ أسأل نفسي سؤال إيه السبع خطوات اللي أنا لازم أخدهم علشان أحقق هذا الهدف أو هذا الحلم مهم.
وأبدأ بأول خطوة منهم النهاردة مم.
يعني النهاردة بعد ما أسمع الحلقة أبدأ أنفذ وأبدأ أطبق على طول ولو خطوة واحدة بس ليه لأن فكرة ال- التأجيل وفكرة إن أنا ببدأ أجل ال- الهدف أو أجل الخطوات مم.
دي حتة ممكن نتطرق لها بعد شوية بس حتة خطيرة شوية احنا عايزين نبدأ ننفذ في الحال على طول
يعني فعلا ينفع ال- إني أنا أحول حلمي لهدف بس إلى حد ما أبتدي أرتب أفكاري وأبتدي أرتب خطواتي وأقول إن الحلم ممكن يتحقق بس على أرض الواقع لأن في آه، حاجات تانية أنا ما كنتش عامل حسا- حسابها أرض الواقع غير الأحلام أنا الأحلام ما شاء الله بنديها العنان يعني ما فيش لا مشاكل ولا قوانين ولا ولا ولا فنبتدي نحولها لأرض الواقع طيب حضرتك تحب تقول إيه لشبابنا اللي هم دايما يقولوا لأ إحنا ه- يعني هنفشل إحنا هنفشل إزاي يحولوها فعلا لهدف
تمام أول خطوة خالص إن أنا ألغي كلمة فشل من قاموسي هو مفيش حاجة اسمها فشل ولكن في حاجة اسمها أنا بجرب وبحاول وبأخطئ والمرة الجاية بتعلم وبطور و...
مهم.
وبتدرب وأشوف إيه اللي ناقصني وأبدأ أكمله وبالتالي بتلاشى هذا ال- آه، هذا الخطأ مش بكرره تاني ليه لأن حياتنا كلها عبارة عن مباراة ما ينفعش وأنا لسه في أول 15 دقيقة فيها أرفع لوحة ال- الهزيمة وأقول أنا كده خسرت أنا كده فشلت يعني معنى كده اللي إحنا نقول دايما إن إحنا أحلامنا أحلام اليقظة هي اللي بنصدرها لعقلنا الباطن وهو اللي بيعبر عنها في المنام لو احنا صدرنا لعقلنا الباطن ان احنا ناس ناجحه مش فشله ان احنا ناس تقدر ومفيش حاجه تقدر تقف قدامنا فبالتالي بتتنفذ في احلامنا واحنا نايمين هل يا ترى يجب على الناس اللي احنا عايشين حواليهم ما يصدروا لناش كلمات سلبيه يعني مثلا حد يقول لحد انت انسان وحش انت فاشل انت مش نافع انت سلوكك مش كويس حتى لاطفالنا فتبتدي الكلام ينزرع جواه يخش جوه عقله الباطن زي ما حضرتك قلت وتفضل مستمره معاه طول عمره صح كده حقيقي اه يعني يا ريت ناخد بالنا من الكلمات اللي احنا بنصدرها للناس لان هي اكيد اكيد بتفضل في عقله الباطن وبالتالي عقلنا الباطن بيصدرها لنا تاني واحنا بنقتنع فعلا ان احنا فشله بس احنا مش فشله وبنقتنع ان احنا ما نقدرش بس احنا فعلا بنقدر ونعرف نواجه اي صعوبات وهنطلع فاصل ومستنية اتصالاتكم على 004277894 على شو عشان أشوف معاكم ما مدى تأثير الأحلام على حياتكم
هنا صدقت حلمي وبدأ قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت لا يوم سلمت مم، ولا استسلمت ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة في طريقي مشيت وأديني ثبت واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم وبرغم عليك تخسر وكسبت أنا ابن مصر أنا ضد الكسر أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر أنا ابن مصر قلبي نسر ما أقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر لو غرقوك عوم لو وقعوك قوم صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة في جواك سوبرمان أحلامك بالإمكان وعشان أنت بطل من جواك في حلم بيستنى شفت أزمات ومواقف ملهاش عد بس الصدمات بتقوي ومش بتهد أنا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس
ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الأحلام ولسه بسألكم ما مدى تأثير الأحلام على حياتكم ومستنية تتواصلوا معايا على 01000 على راديو تسعينات اف ام ومعانا الأستاذ إسلام خميس أستاذ إسلام إحنا كده بدأنا حلمنا وبعد ما حلمنا بدأنا آه، نحققه على أرض الواقع في مشكلة تالتة الأحلام المؤجلة بتقابلنا مشكلة دايما إن إحنا بعد ما بنكون أسسنا كل شيء وحطينا الخطط وحطينا النقاط الأساسية تيجي عندنا مرحلة مرحلة التنفيذ نبتدي نأجل ودي بتبقى مرتبطة أكتر بالشخصيات المترددة عايزين نقول للشخصية المترددة ما ينفعش إن حضرتك تترددي حضرتك توجه لها كلام إزاي أو النصيحة تمام حلو جدا لازم اعرف في الاول خالص هو انا متردده ليه او انا متردد ليه غالبا الشخص المتردد بيبقى في دايره قطريها او النصين بتاعها ليها نصين النص الاول ان انا خايف اغلط خايف افشل خايف اتالم والنص التاني خايف ما اعملش الهدف ده او خايف اختار اختيار من الاختيارين فاندم فهو واقع ما بين حاجتين الالم والندم فبتلاقيه دايما متردد دايما بيقولك لا لسه ما جاش الوقت المناسب دايما عنده كمان او عندها كمان مثاليه انا مستني لما اجهز مستني لما اخد شهاده معينه لما مستني لما يبقى عندي ادوات معينه مهم.
فده بيخليه اصلا متردد لان هو عنده اعتقاد ان انا لازم انجح ولازم انجح بنسبه مية في المية مم.
من أول مرة أنا ما ينفعش أغلط دايما عنده أفكار معرقلة مم.
أفكاره دي دايما الشخص المتردد بتلاقيه هو متردد لأن هو خايف خايف يخسر مم.
خايف يندم ايوه خايف من الفشل مم.
يمكن يكون خايف من الرفض خايف من رفض المجتمع خايف من رفض الناس اللي هو يتعامل معاهم خايف من من رفض هو نفسه لفكرة إن أنا ما ينفعش أفشل فبتلاقيه هو رافض كل شيء مم.
فبيرجع لو- لورا ويبدأ عقله يخترع له شوية اختيارات طب بص بتعمل دي ولا دي طب تختار دي ولا دي طب بص استنى لما تعمل كذا مم.
طب ف... فببدأ بقى إيه خلاص أنا هخرج من كل الدايرة دي يأجل يأجل فبيدخل في مرحلة اسمها مرحلة اللا قرار اه انا مش هختار لا ده ولا ده مم.
مش هعمل لا دي ولا دي انا هفكر بقى هعمل خطه محكمه ه- هجيب ورقه وقلم وهبدا اخطط مم.
علشان لما انفذ ما اغلطش مش انا اللي اغلط فتلاقي انا بيدخل بقى في الدايره زي ما حضرتك قلتي دايره الاحلام المؤجله يعني هو بيلاقي لنفسه مبررات انه يأجل حلمه هي المشكلة بقى ان الوقت ده هو يملك الوقت بس بعد ما الوقت يفوت يجي ينفذ ما يلاقيش الهدف صح كده؟
حقيقي
آه، ممكن جدا كمان ان هو ما بيتقبلش فكرة الإخفاق أو الفشل صح؟
حقيقي تاني حاجة إن إحنا طب يعني لازم نتقبل الحد الأدنى من الهدف يعني على الشخصية المت... آه، المترددة أو اللي دايما بتأجل أحلامها نقول لها تقبلي فكرة آه، إن في محاولات آه، ممكن تخطأ بس مش معنى كده إنك فشلت وإن هو يبتدي يعيد تاني تفكيره ويبتدي تاني يشوف في إيه هو أخفق في إيه ويبتدي يصلحه صح؟
حقيقي صح طيب هل يا ترى فعلا آه ان الانسان كل ما بيتصدره في عقله الباطن هو اللي بيخليه ما بيعرفش يمشي حياته على وتيره معينه ده حقيقي جدا ليه لان كل الافكار اللي انا ببدا افكر فيها كل المعتقدات اللي انا بعتقدها كل القناعات اللي عندي كل الكلام اللي انا حتى بردده لنفسي ما بين وقت والتاني هو ده الواقع بتاعي النهارده مهم.
فاحنا محتاجين بقى نبدا نوجه رساله للمستمعين فكره ان انا ابدا اصدر لعقلي مم.
كل الافكار الايجابيه الافكار اللي تساعدني انجح محتاج ابدا اقول لنفسي انت هتقدر محتاج اكلم نفسي بشكل ايجابي كان في حد هو اللي بيكلمني فابدا اقول لنفسي انت هتقدر انت قدها مهم.
انا واثقه ان انت هتقدري تنجحي في المشروع بتاعك كل الكلام ده وال- والتحفيز الذاتي ده العلماء اثبتوا حاجه مهمه قوي يا استاذه نجوى وهي حته ان التحفيز الذاتي من اقوى انواع التحفيز مهم.
يعني لما زي انا إيه؟
ابدا احفز ذاتي وابدا اقول لنفسي كلام ايجابي واصدر لنفسي افكار ايجابيه مم.
ده اقوى مليون مره من ان انا حد يجي من بره ويقول لي انت قدها انا واثق فيك يعني في علاقه ما بين الحلم والطاقه جدا حقيقي ازاي كل ما كان الإنسان طاقته إيجابية وكل ما كان مشاعره وم- ومحمل بطاقات إيجابية وشايف إن أنا هقدر أوصل وطاقته عالية ده أصلا بيخلي الهدف يسعى إليه زي ما أنا بسعى إليه حتى قالوها زمان ما, ما تبحث عنه يبحث عنك مم.
ما تسعى إليه بيسعى جميل.
إليك ايوه فكل ما أنا أبدأ أسعى وأبدأ أجرب وأبدأ أحاول وطاقتي عالية مش مش باصص للوقت مم.
مش خايف افشل مش مستني الوقت مناسب لان اصلا مفيش وقت مناسب هو انسب وقت هو دلوقتي ايوه ابدا ابدا حالا دلوقتي اخلص الحلقه اللي انا بسمعها وابدا اشوف ايه اول خطوه مم.
ممكن ابدا اخدها بعد ما اخلص
آه يعني ما اجلش ابدا اي هدف حقيقي انا هشتغل انا هشتغل يبقى على طول ابتدي اشتغل مش هقول استنى آه، اصل في كورسات اصل هاخد لغه هفضل متردد صح حقيقي آه طيب اشكر حضرتك جدا شكرا لحضرتك.
وكانت حلقه ممتعه جدا في حلقه الاحلام ومنتظرينكم تبعتوا لنا على احلامكم وانتم مستفيدين بيها بايه متشكره جدا واتمنى تكونوا استمتعتم بوقتكم معي مع السلامه